وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد كان سيدنا ابن عمر يروى أن كان سيدنا ابن عمر بيطوف حوالين البيت الحرام وهو بيطوف جه عروة بن الزبير عايز يخطب بنت سيدنا ابن عمر سيدنا ابن عمر وهو بيطوف كلمه عروة في خطوبة بنته ما ردش عليه عاد عليه الكلام ما ردش عليه حاول ان هو يخطبها منه وهو بيطوف ما ردش عليه بعد الطواف جاله سيدنا ابن عمر وقال له ألا تحزن فإننا كنا نطوف الصفوف ونحن نتخايل الله بين اعيننا يعني ايه ابن عمر قصده يا جماعه سيدنا ابن عمر قصده ان هو بيطوف وهو مشغول بالله هو قلبه شاهد لجلال الله يعني ايه يعني انت قلبك مشغول بايه انت كل, كل... شيطانك مشغول بيك قرينك مشغول بيك ابليس مشغول بيك اهل الباطل مشغولين بيك انت مشغول بمين مشغول بالله ولا مشغول بحد تاني المحمول لما تفتحه تلاقي المهندس بتاعه يقول لك الحته دي بتوصل الش... بتوصل بتوصل الكهرباء للشبكه والحته دي بتعرف الشبكه انهي خط ده كليك ولا موبينيل ولا والحته ديت بتقوي وتضعف الشبكه كل ده عشان الشبكه انت كل اللي انت فيه والارض وخلقك والنعم والايات عشان قلبك قلبك مشغول بمين قلبك مع مين انت قلبك مكانه مش على الارض جسمك اللي مكانه على الارض ولكن قلبك مكانه فوق فوق يا جماعه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يطرد من مكه يروح الطائف يقعد 10 ايام يكلموا مع ربنا ما حدش بيستجيب يجيب وفي الاخر يصدر قرار انهم يطردوه يطردوه باشجع طريقه يجيبوا الاطفال والصبيان والسفهاء يفضلوا يدموه بالحجاره عليه الصلاه والسلام يدموا رجليه ويدموا جسده يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم لا مأوى ولا مكان ولا عارف هيروح فين ولا مال ولا دبه بس لا هو مشغول بطرده من مكه ولا هو مشغول بالطائف ولا هو مشغول بالناس انما يقول لربنا ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي مشغول بالله سيدنا يونس يونس يترمى من السفينة يبتلعوا الحوت ياخدوا الحوت في اعماق البحر وسط الليل انما لو مشغول بالحوت ولا مشغول بالبحر ولا مشغول بالليل ولا مشغول بالسفينة مشغول بالله بيقول له في اعماق البحر لا اله الا انت سبحانك سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام يتظلم اخواته يظلموه يرموه في الجب يتاخد يتاثر وبعد كده يتظلم يتحبس يدخل السجن وسجن قدماء المصريين زي عقوبه الاعدام عندنا سجن رهيب ومسجون مع مساجين خطار واحتمال ان هو يعملوا فيه اي حاجه بس هو سجن لو مشغول هيتعمل فيه ايه ولا مشغول بالسجن ولا مشغول بالازمه ولا مشغول بانه اتظلم من كل الناس وانما قاعد يتكلم عن ربنا ويدعو لربنا طول السجن حتى في السجن مشغول بالله سبحان سبحانه وتعالى انت قلبك مشغول بايه انت قلبك مش مكانه على الارض يا بنتي انت جسمك اللي مكانه على الارض انما احنا قلبنا مش مكانه هنا قلبنا مكانه فوق يا جماعه فوق سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام اول اول ما يوصل لربنا يقول له ايه وجهت وجهي للذي فطر السماوات هو وجهت وجهي ده يعني هبص لقدام ولا هبص يمين ولا هبص شمال ولا ورا انا سامع كتير منكم بيقول لا هبص لقدام لا يا جماعه هو ربنا قدام ربنا فوق وجهت وجهي يعني وجهي هيبقى لفوق سمعي مش هيسمع غير كلامك يا رب بصري مش هيشاهد غير مش هيشاهد غير اياتك وجلالك يا رب وجهت وجهي يعني انا وجهي هيبقى لفوق طب هو اللي بيبص لفوق يا جماعه بيبقى شايف اللي حواليه شايف الناس بتحبه ولا بتكرهه شايف الرزق جاي عليه ولا بعيد عنه شايف اهل الباطل بيمكروا ضده ولا ما بيمكروش ضده مش شايف حاجه قلبه مع ربنا بس مشغول بربنا بس وجهت وجهي الكلمة اللي لو انت طبقتها توصل لربنا لان طريق ربنا طريق مستقيم مجرد انك مشيت فيه من غير ما تحود هتوصل لربنا اي طريق في الدنيا يمين في شمال في يمين في شمال لو ما انتش عارف الطريق هتتوه انما طريق ربنا مش محتاج طريق مستقيم بس مجرد انك انت ما تحوتش هتوصلي لربنا سبحانه وتعالى سيدنا يوسف مشغول بالله في السجن سيدنا يونس مشغول بالله في بطن الحوت في قمة الابتلاء سيدنا محمد مشغول بالله في الصحراء في قرن الثعالب سيدنا ابراهيم مشغول بالله والارض كلها على الشرك سيدنا ايوب 18 سنة ابتلاء اولاده كلهم يموتوا كلهم مرة واحدة قبلها مواشيه وانعامه كلها تهلك مرة واحدة قبلها ارضه كلها تتحرق مره واحده كان سيدنا ايوب كان غني جدا بعد كده جسمه يبدا يمرض من ظهر جسمه بعد كده المرض يستفحل وينتشر 18 سنه بيبتلى بجميع انواع الابتلاءات اللي موجوده على الدنيا وبعد 18 سنه يرفع ايده لربنا ويقول له مسني الضر وانت ارحم الراحمين مسني مسك ازاي يا ايوب ده انت ابتليت ابتلاء مفيش حد على الارض كلها ابتليه ازاي بتقول مسني والمس ده اللمس الخفيف لانه طول ال 18 سنه مش مشغول بالابتلاء مش مشغول باولاده اللي راحوا منه مش مشغول باراضيه اللي راحت مش مشغول بالمواشي والانعام مشغول بالله سبحانه وتعالى 18 سنه مشغول بالله لو كان مشغول بالابتلاء ما كانش حد يقدر يصبر ولكن انشغال بالله قلبك مشغول بايه قلبك مع مين مع الله يا جماعه احنا داخلين النهارده في سوره سوره غير كل السور اللي في القران سوره لما اتقالت الجن سجد الانس سجد جبابرة الكفر سجد وتخيلوا سورة لو بوش كان سمعها من بق النبي كان سجد لو بلير ونتنياهو لو شارون لو كل الكفار اللي على الارض وصناديد الكفر سمعوها يسجدوا احنا نتكلم الوقت عن سورة سورة بتزلزل اي قلب حي سورة بتغير قلبك بتخلي قلبك عايش مع ربنا مشغول بربنا شاهد لهيمنة ربنا على ملكوت السماوات والارض وملكوت كل ذرة وكل حدث في الكون احنا داخلين على صورة خطيرة يا جماعة قلبك مشغول مشغول بايه قلبك مشغول بايه ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيقول لك في كل سوره افتح اي سوره قوم افتح المصحف على اي سوره هتلاقي ربنا بيقول لك سبحني سبحني ليل نهار يعني ايه يعني ربنا بيقول لك قلبك مكانه مش تحت قلبك فوق يسبح في ملكوتي يسبح مع اياتي يسبح مع جلالي قلبك إيه اللي معيشه تحت ايه اللي عاجبك في الدنيا وحقرتها عشان قلبك يعيش معاه ربنا ربنا بيقول لك وانا معه حين يذكرني بيقول لك انا مش قلت لك بيع عمرك كله وانا وانا ابقى معاك انا ما قلتلكش رحب حياتك كلها وانا ابقى معاك انا بقول لك اسهل عضو في جسمك يتحرك لسانك خليك دايما معايا بلسانك وخلي قلبك ما يتشغلش بغيري وانا معك وانا معاك هنتكلم الليله عن انشغال القلب بالله من خلال اعظم صورة صورة هتعلمك ازاي تعيش وانت بتسجد لله اعظم صورة في القرآن بتعلمنا ازاي نسجد ازاي نسجد لربنا سجدة قلبنا يسجد تحت عرش الله بيها لا يقوم من هذه السجدة الى يوم القيامة يا لها من سجدة السجدة اللي النبي عليه الصلاة والسلام سجدها لربنا لما نزل بعد سبع سماوات رحلة في الملكوت بعد ما شوف ملكوت ربنا اللي سورة النجمة اتكلمنا عنه سورة النجمة يا جماعة سورة النجم سوره النجمه بتقول لك والنجم اذا هوى في ناس كتير تقول لك يعني ايه اذا هوى يا جماعه في اللغه هوي النجوم يعني غروبها يعني ايه النجم اذا غرب يعني يعني يعني النجم اذا غرب ايه القضيه اللي في كده يا جماعه ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول للصحابه اتدرون اتدرون اين تغرب الشمس انتوا عارفين لما الشمس بتغيب بتغرب ولا اي نجم بيغرب بيروح فين فين يا رسول الله تذهب لتسجد تحت عرش الله يعني ايه يعني الشمس مش مش بتغيب ده الشمس بتجري وتجري وتجري ملهوفه عشان تسجد تحت عرش الله يعني ايه يعني مليارات النجوم اللي في السماء دي وهي بتغرب كل ده كل ده مش حركه ده كل ده جري ولهفه من مخلوقات السماوات ونجوم السماوات عشان تسجد تحت عرش الله والنجم اذا هوى هوى دي هي نفس كلمه النبي عليه الصلاه والسلام كان يهوي ساجدا ينزل يهوي ساجدا عليه الصلاه والسلام من شده الشوق للقاء الله سبحانه وتعالى في السجود لقاء اللي انت بتقابل ربنا 34 مره كل يوم على الاقل في 34 سجده في ال 17 ركعه بتوع الفريضه انت بتقابل ربنا لقاء حقيقي بينك وبين الله الرسول عليه الصلاه والسلام كان يهوي ساجدا يعني اول مشهد في السوره السوره بتتفتح عليه منظر شمس او نجم وهو بيجري بيجري بيجري بيجري ليه بيجري عشان يسجد تحت عرش الله افتكرت وانا بقرا المشهد ده مشهد كان نشيد موجود على النت اسمه اني لمنطرح ببابك وواحد قاعد يجري يجري يجري وفي لحظه بيقوم واقع على الارض وراكع لربنا ويقعد يبكي اهو ده المشهد يا جماعه اول ما توصل خلاص تسجد تحت عرش الله سبحانه وتعالى يعني الشمس بتجري عشان تسجد والكون كله بيجري عشان يسجد يعني ايه يعني اكبر ميزه في النجم ايه النجم اللي ربنا بيسك- بي- بيقسم بيه ان النجم لما بينور لنا مش بينور لنا هو مشغول بينا النجوم بتنور للناس وهي مش مشغوله بالناس النجم بينور للناس وهو مشغول بالله عشان كده ربنا اقسم بالنجم على رسول الله لان رسول الله بينور للناس وبيعلم الناس وهو مشغول بالله اقسم الله بنجم السماء الخاضع الخاشع على نجم الارض الخاضع الخاشع اقسم الله بالنجم اللي بيهوي ساجد على رسول الله اللي بيهوي ساجد سوره النجم بتقول لك الكون كله ساجد الكون كله ملهوف عشان يسجد تحت عرش الله الكون كله مشغول قلبه بالله سورة النجم بتعلمك انك وانت بتاكل وانت بتشرب وانت نايمة وانت بتتكلم مع اخوانك وانت بتصلي وانت بتطوف انت قلبك عايش مع جلال الله وعايش مع هيمنة الله سورة النجم بتتكلم عن ايه يا جماعة سورة النجم بتتكلم عن هيمنة الله على ملكوت السماوات والارض انا عايزك تركز معايا بقى لان احنا داخلين في صوره في غايه الخطوره صوره عايزه قلب صوره النبي طلع معراج فيها سبع سماوات مش عايز تطلع معراج هو السجود هو معراج القلوب الى عرش الله عشان كده الصوره بتقول لك انت نفسك تطلع انت كمان اهو السجود اهو هيطلعك انت نفسك زي ما النبي قابل ربنا لقاء الحبيب فوق سدره المنتهى اللي ما فيش بشر ولا ملك ولا نبي طلع فوقيها ابدا من الانبياء والملائكه اللي تحتها مفيش مخلوق طلع فوق النبي عليه الصلاة والسلام طلع فوق سدره المنتهى وسجد لله زي ما هنشوف دلوقتي وسجد لله الجليل عايز تلقى الحبيب زي لقاء الحبيب اللي النبي قابله فوق سبع سماوات السجود لقاء الحبيب عايزين نتعلم ازاي نعيش بقلوبنا مع ربنا عايزين نتعلم ربنا طلع النبي سبع سماوات عشان لما جسمه ينزل يفضل قلبه فوق عشان يعلمنا ان قلبنا لازم يبقى فوق عشان نبقى زي سيدنا ابراهيم قلبنا وبصرنا وكل حاجه لفوق عشان نبقى زي سيدنا يونس مش مشغولين بحاجه غير بيه عشان نبقى زي سيدنا يوسف حتى في السجن مشغولين بيه عشان نبقى زي كل انبياء الله والسابقين مشغولين بالله وبس سبحانه وتعالى سوره النجم بتتكلم عن هيمنه الله على ملكوت السماوات والارض هيمنه الله على كل ذره في جسمك هيمنه الله على روحك واجلك ورزقك هيمنه الله على الاحداث الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه وقيام وسقوط الدول على الحروب العالميه ونتائجها هيمنه الله على اجال البشر وارزاق البشر هيمنه الله على ملكوت السماوات الرهيب اللي ما كناش نعرف عنه حاجه لغايه ما رسول الله طلع ونزل عليه الصلاه والسلام هيمنه الله سوره النجم لازم هتسجد هتسجد فيها ده عقبه بن ابي معيط سجد فيها ده ابو جهل سجد فيها ده ابو لهب سجد فيها ده الشجر سجد فيها سوره النجم بتقول لك هتسجد هتسجد بس هتسجد امتى يا ترى وانا بكلمكم عن سوره النجم وانتم بتسمعوا كلام ربنا فيها قلبك هيسجد امتى وجسمك هيسجد امتى سوره النجم بتغير السجود في حياتك بتعلمك ان السجود ده مش راس بتنزل وتطلع ده قلب بينزل ويعيش ويعيش ويلقى مولاه وحبيبه ويطلع قلب تاني متغير لو سجودك ما اتغيرش في سوره النجم هيتغير فين اكتر سوره بتعلمك ازاي تسجد للخالق للخالق العظيم للملك المهيمن سبحانه وتعالى سورة النجم سورة النجم بتعلمك ليه النبي كان بيهوي ساجدا بتعلمك ليه النجوم كلها بتجري عشان تسجد تحت عرش ربنا سورة النجم بتعلمك ازاي قلبك يعيش مع ربنا سورة النجم بتتكلم عن ايه يا جماعة بتتكلم عن هيمنة الله على ملكوت السماوات والارض وكل شيء سورة النجم ثلاث تلات خدوا بالكم معايا الصورة متقسمة تقسيم واضح جدا اول تلت اللي هو طلوع النبي عليه الصلاة والسلام للسماوات العلى عشان يشوف هيمنة الله على ملكوت السماوات الحجب هتتفتح هنطلع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت رحلة سبع سماوات مش هنطلع رحله نزور القمر يا جماعه ده احنا طالعين فوق لسدره المنتهى وفوق سدره المنتهى هنشوف حجاب النور الوقتي هنشوف مشاهد عمرنا ما تخيلناها ولا تصورناها ومن خلالها هنعرف هيمنه الله على ملكوت السماوات سوره النجم بتقول لك في الثلث الاولاني انت حالا اهو انت حالا اهو انت قاعده بتسمعيني الوقت وانت قاعد بتتفرج عليا حالا اهو حمله العرش قاعدين يطوفوا يطوفوا حوالين العرش ما بيبطلوش طواف وفي ملك حمل للعرش كتفه في السماء عند العرش ورجله في الارض الملك ده قاعد يهتف ويصرخ سبحانك سبحانك ما اعظمك بتقول لك ان حالا هو جبريل زي الحرس البالي عند سدره المنتهى وميكائيل ما بيضحكش من يوم ما ربنا خلق النار واسرافيل ماسك القرن ومحن راسه وجبهته ومستني انه يؤمر حالا اهو مليارات الملائكه بتهتف في السماوات سبحانك حالا اهو في ملائكه من يوم ما اتخلقت ساجده بتهتف بالتسبيح لله ما رفعتش راسها من ساعتها حالا اهو في الوقت اللي انت فيه التلت التاني من السوره بيكلمك عن هيمنه الله مش على ملكوت السماوات بقى النبي نزل الارض هيمنه الله على ملكوت الارض هيمنه الله على مقدرات البشر في الارض التلت التالت من السوره يا جماعه بيكلمك من اول افرايت الذي تولى وانه هو اضحك وابكى وانه هو امات واحيا وانه اغنى لا بيكلمك عن ايه عن هيمنه الله على ملكوت نفسك ونفسك على هيمنه الله على مقدرات حياتك انت على مقدرات خصوصيتك انت يعني صوره بتعرفك ربنا مهيمن على الكون كله قد ايه يعني هتسجد هتسجد هتسجد هتسجدي بس المهم هتسجد امتى الله المهيمن يا اخواني الله ده يقول لك الطيارات بتاعت الدوله الفلانيه هيمنت على المجال الجوي بتاعت الدوله اللي بتضربها بس ما فيش دوله تقدر تهيمن على دوله اكتر من فتره معينه من الزمن انما ربنا مهيمن على الكون كله الكون كله في قبضه الله سبحانه وتعالى في العنايه المركزه تلاقي الدكاتره بيجروا والممرضات بتجري ليه لو في عيان نبضه خرج عن السيطره وضغطه خرج عن السيطره ودورته الدمويه خرجت عن السيطره فضيحه لان البشر ما بيعرفوش يهيمنوا على اي شيء انما ربنا بيهيمن على كل شيء اللحظه اللي سيدنا ابراهيم اتحط في البنجانيك فيها ولسه هيترمى في النار اللحظه اللي سيدنا يونس ابتلعوا الحوت فيها اللحظه اللي سيدنا يوسف اللي سيدنا موسى وقف قدام البحر وفرعون ادركه وفرعون عايز رقبه موسى بالذات دونا عن الجيش كله هو اكتر واحد مهدد في الجيش واكتر واحد مطمن بالله اللحظه دي لو كان ربنا مش مهيمن على كل شيء في الكون كانوا ضاعوا لو كان ربنا مش مهيمن على كل شيء شفت صوره لبنت فلسطينيه استشهاديه عملت عمليه استشهاديه راسها وهي لابسه الحجاب سليمه زي ما هي تماما رغم ان قنبله انفجرت في جسمها ازاي قلت يا رب يبقى القنبله دي عبد من عبيدك يبقى ما فيش حاجه اسمها رصاصه طايشه يبقى القنبله عبد من عبيدك امرت حجابها ما تمسهوش الحجاب الطاهر ده رمز العفاف ما يتمسش حتى لو هي بتفجر في قنبله حتى لو قنبله جت عليها الله مهيمن على كل شيء يا جماعه احد يعني يعني اخ اعرفه من في الايام اللي فاتت ديت بنته يعني اصيبت بمرض وراحوا لاحد الجراحين قال لهم ده لازم عمليه لازم عمليه وفورا ودي مضاعفاتها خطيره وممكن تعمل كذا وكذا وكذا وبدل ما تبقى عمليه تبقى عمليتين والبنت لسه لسه مولوده لسه صغيره اللي طب نعمل ايه خلاص العمليه كانت المفروض يوم السبت اللي فات دهوت طيب نعمل ايه طب استاذ يعني قبلها استاذ قال لازم تعمل عمليه الجراح قال لازم تتعمل عمليه خلاص جه والدها الاسبوع اللي فات قال لها وانا يعني مش ربنا مهيمن على كل شيء شيء وقادر على كل شيء وقوي وقدير سبحانه وتعالى طيب ما هو الدعاء كلمة يا رب بتطلع لسان وتنزل بيها الدعاء ده جهد انا هقوم الليلة ديت وادعي ربنا في كل سجدة ليها واصوم بكرة وادعي ربنا طول ما انا صايم لان الصائم له دعوة مستجابة وقام الليل ودعا وصام ودعا وراحوا بعدها لهذا الطبيب الجراح الطبيب بيكشف على البنت بنته في ايه انتوا جايين ليه جايين عشان حالة كذا البنت ما عندهاش اي حاجة عندهاش اي حاجة ازاي ده البنت من من يعني بقالها فتره وعندها هذه المشكله لا البنت ما عندهاش اي حاجه ما عندهاش حاجه ازاي الله قادر الله قادر يا جماعه الكلمه اللي قالها الاطباء قبلها بايام لما اتقال لهم طب ممكن المرض ده يروح مع ال... يعني مع لما البنت تكبر قالوا لهم never never never طب لا يمكن never say never الله قادر الله مهيمن هندخل في سوره النجم دلوقتي انا عايزك تجهز قلبك معايا وعايزك تركزي بقلبك معايا وعايزك كلك تبقى مع كلام ربنا سبحانه وتعالى اول تلت هنبدا بيه هيمنه الله على ملكوت السماوات والنجم اذا هوى النجم وبيسجد تحت عرش الله ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى النجم يا جماعه هو بيغرب المشركين لما بيعبدوا النجوم بيسجدوا لها وهي بتغرب ربنا بيقول لك ده وهي بتغرب رايحه تعبد ربنا وتسجد له والاغبياء بيسجدوا لها وهي بتسجد لربنا سبحانه وتعالى ما ضل ربنا وصف النبي بثلاث اوصاف خطيره جدا ثلاث اوصاف عظيمه جدا ما ضل ما غوى ما ينطق عن الهوى ما ضل يعني ايه يعني ماشي في طريق صح ما مشاش في طريق غلط اللي هيمشي وراه يوصل لربنا النبي ما تاهش في الطريق النبي عارف طريق ربنا النبي بيحط خطواته كلها في الطريق الصح جوارحه كلها على مراد الله ما غوى الغاوي ابليس قال ولا اغوينهم اجمعين هخلي كل واحد يبقى لغيه هخلي كل واحد منهم يغوي حاجه من الشهوات استعبده بيها واجره بيها الغاوي اللي له شهوه بتتحكم في قلبه اللي مش بيعمل الحاجه لوجه الله عايز من وراها هدف ما غوى لما بيتكلم عن ربنا مش عايز حاجه غير رضا ربنا لا عايز مركز ولا شهره ولا مال ولا مدح ولا اي شيء يبقى ربنا يبقى قلبه على مراد ربنا وما ينطق عن الهوى ما فيش كلمه بيقولها مش على مراد ربنا ايه الكلام الرهيب ده يا رب افعاله على مرادك عليه الصلاه والسلام قلبه على مرادك عليه الصلاه والسلام كلامه كله على مرادك عليه الصلاه والسلام ايه ده يا رب طب ازاي طب نوصل لكده ازاي ووصل لكده ازاي عليه الصلاه والسلام ان هو الا وحي يوحى كل ده بسبب القران كل ده بسبب الكتاب ده اهو كل ده بسبب الكتاب ده اهو يا جماعه انك انت في inputs و outputs لما ال inputs بتاعتك بتبقى كلها قران زي الكمبيوتر ال outputs بتاعتك بتبقى كلها على مراد ربنا كلها نور عايز تبقى نجم عايز تبقى نجم تنور للناس وانت مشغول بالله القران عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعجل بالقران اول ما سيدنا جبريل ينزل وربنا بيقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به لان النبي عارف ان الايات دي لا تعمل ابو بكر وعمر الايات دي هي اللي هتغير الدنيا الايات دي هي اللي هتخلي الناس تتوب ويخلي الصحابه يتربوا ويخلي فاتح العالم يقوموا اللي صنع ابو بكر وعمر اهو اللي صنع الامه كلها اهو اللي غير القلوب كلها اهي اهو يا جماعه القران اهو عايزين ايه زاهدين في القران ليه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يوحى ده مضارع مستمر يعني مش وحي وخلص لا ده على طول كل يوم كل يوم يعني عشان قلبك ينور لازم اتصال مستمر بالقران لازم تقرا كل يوم لازم تقوم الليل به كل يوم لازم تتصل بالقران على طول علمه شديد القوه علمه الدين ده علم الدين ده علم وعلى قد ما انت عايز تنصر الدين اتعلم وعلى قد ما انت عايز تمشي ورا النبي وتنصر الاسلام بالدعوه اتعلم وتعلمي شديد القوة قوة جبريل عليه الصلاة والسلام ذو مرة ذو جمال في الخلق وقوة في العقل وقوة في البدن فاستوى احنا داخلين فين دلوقتي احنا دلوقتي بدأنا ندخل يا جماعة في اخطر رحلة حصلت في تاريخ البشرية كلها احنا دلوقتي بدأنا في رحلة المعركة خلاص فاستوى ده زي ما سي... لما سيدنا جبريل عليه السلام تحول الى صورته الحقيقية ملك له 600 جناح ما بين كل جناح والتاني كما بين المشرق والمغرب ووصفت في اثار خلقه جبريل, جبريل الرهيب عليه السلام النبي عليه السلام اول مره يشوف جبريل بالمنظر ده ما فيش ولا نبي في البشريه شاف سيدنا جبريل على صورته الحقيقيه النبي اول بشر يشوف جبريل على صورته ده اول بدايه الاسراء والمعراج ده بدايه المعراج ان سيدنا جبريل على صورته الحقيقيه طب ليه لان الوقت ربنا هيوري النبي الملكوت بقى هيكشف له الحجب هتتهتك الحجب قدام رسول الله الله صلى الله عليه وسلم ركزوا معايا بقلبكم كل كلمه وكل حرف هنا علماء التفسير تناطحوا فيه عايزين عايزين نركز يا جماعه عايزين كبار علماء التفسير اختلف يعني تكلموا في كل لفظ وكل حرف عايزين نركز لان احنا هنتكلم في معاني في غايه الخطوره ملكوت ربنا في السماوات دلوقتي هيتكشف قدامنا ذو مره فاستوى اول مشهد من مشاهد الجلال اللي سيدنا محمد شافه في رحله المعراج لما نزل جبريل في صحيح البخاري وشق من اول رقبته لغايه اسفل بطنه شقه وخرج قلبه وطلعه وسيدنا محمد حي وشايف قلبه وشايف جبريل وشايف طست الذهب طست الذهب وميه زمزم بيتغسل بيه قلبه وقلبه بيرجع تاني وبيتقفل عليه تاني اول حاجه سيدنا محمد شافها ان الله قادر ان القلب يخرج بره الجسم ومع ذلك الروح تفضل موجوده ان الله قادر اول عمليه قلب مفتوح على وجه الكره الارضيه تمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم الرسول شاف هيمنه الله قد ايه الروح ما بتخرجش الا لو ربنا امرها حتى لو الجسم اتقطع حتى لو القلب خرج تاني مشهد من مشاهد العظمه لما رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف جبريل لاول مره فاستوى وهو بالافق الاعلى لما سد السماء قدام عين النبي عليه الصلاه والسلام 600 جناح شديد القوه بجناح واحد منهم شال كره قوم لوط السبعه واتخسف بيهم الارض سيدنا جبريل اللي قتل فرعون تحت الميه وقعد يحط الطين في فمه سيدنا جبريل يا جماعه اللي لو حد اذى رسول الله وشتمه سيدنا جبريل هو اللي بيرد هو اللي بينتقم منه وجبريل وصالح المؤمنين بكل القوه الرهيبه بتاعته ناهي عليه السلام سيدنا جبريل اللي كان بينزل يوحي للنبي بالسنه زي القران بالظبط عليه السلام ثالث مشهد من مشاهد الجلال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام شافه وهو طالع في الافق الاعلى وطالع في ملكوت السماوات لما ذهل بان سيدنا جبريل جه عند ابواب واستاذن فقيل من قال جبريل من معك محمد ايه ده هو السماء لها ابواب هي الدنيا دي متحاصره هو في جنود وابواب وحراسه محدش يطلع غير باذن وينزل غير باذن ايه ده زي واحد عايش في مدينه ورايح وجاي ومش واخد باله جه مره يخرج براها لقى المدينه متحاطه باسوار وجنود اشداء انا انا كنت متحصر وانا مش عارف انا كان مهيمن عليا للدرجه دي وانا مش عارف منظر الارض من بره غير منظرها من جوه خالص منظرها من جوه اللي عايز يعمل حاجه بيعملها منظرها من بره يفطر القلب متحصره من كل الجهات بالملائكه وابواب السماء سيدنا محمد شاف قد ايه ربنا مهيمن على الارض من بره ده لسه بيبدا الرحله بعد كده يبدا يطلع عليه الصلاه والسلام يطلع يشوف ال 400 مليار مجره اللي احنا بنتكلم عنهم اللي وكاله ناسا الفضائيه لما اكتشفتهم قالت اللي يشوف الحاجات دي يا اما يسجد لاله الكون العظيم يا اما يفقد عقله سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام شوف المشاهد دي كلها ربنا بيكشف له حجاب ورا حجاب بيطلعوا سما ورا سما سيدنا محمد فضل يطلع سبع سماوات شاف مليارات الملائكه في السماوات يا جماعه اعداد البشر واعداد النمل واعداد المخلوقات مش حاجه بالنسبه للملائكه كل ملايين الانواع اللي عايشه على الارض دي عايشه على ذره تراب في الارض في حي... عايشه على ذره تراب في الكون اللي هي الارض الملائكه ماليه سبع سماوات كامله ده ملائكه السماء الدنيا بس حجم السماء الدنيا اللي احنا شايفينه 36 مليار سنه ضوئيه مفيش موضع اربع اصابع الا وفي ملك بيسبح ربنا ده كل ده في السماء الدنيا بس السماء السابعه اللي فيها البيت المعمور كل يوم بيدخلوا 70000 ملك ما شافوهوش قبل كده يخرجوا منه تاني يوم يجي 70000 ملك تانيين يعني من الاف السنين يبقى العدد قد ايه دول ملائكه السماء السبعه بس شاف قد ايه ربنا بيعبد شاف قد ايه ربنا بيسبح شاف الجوار بالتسبيح شاف ملائكه ساجده ما قامتش من يوم ما اتخلقت وملائكه راكعه ما رفعتش من يوم ما اتخلقت وملائكه بتسبح ما ارتاحتش من يوم ما اتخلقت يطلع اكتر يشوف في كل سما نبي من الانبياء اشمعنى دول اكتر الانبياء اللي قلوبهم عاشت مع ربنا ربنا رفعهم سبحانه وتعالى يطلع الرسول لغايه ما يوصل للسماء السابعه يشوف البيت المعمور ويشوف ابراهيم ابراهيم بيطوف حوالين البيت بيجأر بالتلبيه لله مع سبعين الف ملك ويقابل سيدنا ابراهيم وبعد كده يطلع سيدنا محمد للمشهد الرهيب والمكان الرهيب لسدره المنتهى اذ يغشى السدره ما يغشى عند سدره المنتهى ليه سموها المنتهى يا جماعه ليه اتسمت المنتهى في صحيح مسلم مفيش ملك تحت سدره المنتهى يطلع فوقها ابدا ولا ملك فوقيها ينزل تحتها ابدا كل ملك له حد الرسول شاف قد ايه جبريل عبد قد ايه الملائكه عباد قد ايه كله عبد وخاضع شاف خضوع كل الله ازاي ما فيش ملك يطلع ولا في ملك ينزل هو كده طب ولو ملك يعني هيسلم صحف العباد يسلمها عند سدره المنتهى وملائكه ثانيه تطلع بيها طب لو ملك هينزل الارزاق وتوزيع الارزاق ينزلها عند سدره المنتهى وملائكه ثانيه تاخدها تنزلها طب وبعدين وسيدنا محمد لما وصل عند سدره المنتهى بيبص لا سيدنا جبريل بقى زي الحلس البالي بقى زي حته القماش القديمه المرميه على الارض من شده الانكسار اللي كان له 600 جناح وهاب سدين السما في نظر سيدنا محمد بقى زي الحلس البالي بيبص سيدنا محمد طب هو هيروح فين خلاص يتقدم رسول الله والاول مره في تاريخ البشريه وتاريخ الملائكه وتاريخ الرسل وتاريخ الخلق مخلوق تحت سدره المنتهى يطلع فوقيها المخلوق الوحيد اللي طلع فوق سدرة المنتهى هو رسول الله عليه الصلاة والسلام عشان نعرف مقام الرسول عند الله عشان نعرف مقام محمد صلى الله عليه وسلم عند الله عشان نعرف حبيب الله مقامه ايه عشان نعرف رسول الله حب ربنا ليه ايه عشان يبقى مقام سنة الرسول في قلوبنا ايه عشان يبقى نتبع سنته واقواله في الحياة قد ايه عشان يبقى ليلنا زي ليله ونهارنا زي نهاره وحياتنا زي حياته قد ايه عليه الصلاة والسلام يطلع رسول الله بس قبل ما يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام سدرة المنتهى يا جماعة عند الجنة عند الجنة عندها جنة المأوى الرسول بيشوف الجنة لأول مرة بعينيه سدرة المنتهى دي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فلما غشيها من أمر الله ما غشيها بعض العلماء قالوا من أنوار الله وبعض العلماء قالوا سحاب وألوان وبعض العلماء قالوا جراد من ذهب لا يستطيع أحد أن ينعتها من شدة الحسن ده إيه ده ده, ده شجر على باب الجنة أمال الجنة ده ده لما تشوف فيلا لواحد من كبراء الاغنياء تشوف الباب بتاعها تذهل من جماله تقول امال اللي جوه الفيلا ايه امال اذا كان يا جماعه سدره المنتهى ده قصيص الزرع اللي على باب من ابواب الجنه امال الجنه فيها ايه لما ده روعتها واعجازها وابداعها كله امال الجنه فيها جواها ايه الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنه وشم رائحه مشيطه بنت فرعون وشاف قصر عمر وشاف نهر الكوثر وشاف قصره اللي على نهر الكوثر عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام مشيت البنت فرعون اللي ضحت بحياتها عشان ربنا ربنا مسكنها في الجنه التي بتتنعم هي واولادها رسول الله صلى الله عليه وسلم ندخل الجنة ونشوفها بعد كده هيطلع فوق سدرة المنتهى هيطلع لأول مرة بشر أو ملك يطلع فوق سدرة المنتهى يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا بيقول وسوف استوى وهو بالأفق الأعلى سيدنا جبريل طلع بيه في الأفق الأعلى في السماء ثم دنا فتدلى لما وصلوا عند هذا المكان سدرة المنتهى جبريل ما عادش يقدر يطلع عليه السلام ثم هنا للانتقال الرتبي يعني الرسول طلع درجة ما حدش طلعها ثم دنا دنا من ايه دنا من عرش الله خدوا بالكم يا جماعة انا بقول لكم ركزوا معايا ركزوا معايا الكلام ده وسط التفاسير في اقوال علماء التفاسير عشان تستخلصه من وسط الاقوال انا عايزك تعيش معايا بقلبك ثم دنا ثم دنا دنا دنا من عرش الله على قول على قول بعض المفسرين دنا من عرش الله يعني شاف ايه شاف الملك شاف حمله العرش وشاف الملك اللي كتفه عند العرش ورجله في الارض وهو بيقول سبحانك وبيشعر ما اعظمك شاف اعظم مخلوق في الوجود ده انا ده انا من حجاب النور النبي عليه الصلاه لما نزل قالوا له هل رايت ربك قال نور انى اراه في صحيح مسلم اشوفه ازاي ده نور شفت حجاب النور اللي حامي الكون كله من انه يتحرق لو كشف اللي لما كشف منه قدر ثقب ابره في قول الحسن البصري الجبل اندك قدام سيدنا موسى عليه السلام حجاب النور ثم دنا فتدلى على قول احد المفسرين تدلى اي خر ساجدا خدوا بالكم احنا في اعظم رحله في الوجود وفي اعظم لحظه في هذه الرحله يعني احنا في اعظم لحظه في الوجود في حياه البشر يعني احنا في اعظم سجده سجدها بشر في الوجود لما النبي سجد وهو قاب قوسين او ادنى من عرش الله احنا فوق انت قلبك فين انت لسه ما سجدتش انت لسه ما سجدتش انت لسه قلبك معش مع جلال الله انت لسه ما شاهد هيمنه الله في ملكوت السماوات ما زلزلتش قلبك انه يسجد لله ثم دنا فتدلى تدلى يعني خلاص ما عادش يعرف يقرب اكتر من كده ما عادش ينفع فبدا يتدلى يميل يميل او يسجد لله سبحانه وتعالى تدلي الشوق الرهيب لله اعلى شوق لله اكتر ايه فيها شوق الى الله في القران كله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى هو ربنا بيقول او ليه ده اسلوب لما يكون اللي بيستمع متعجب جدا يقول ب... ازاي انا مش مصدق يقول له لا ده كمان اقرب من كده لا كمان اقرب ثم قست قلوبكم فهي كالحجاره في اخر الايه فهي كالحجاره او اشد قسوه يعني واحد يقول في قلبي يبقى زي الحجر لا كمان اشد اسلوب لما يكون اللي بيستمع مذهول او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى اوحى الى عبد الرسول وهو في اعلى مقام ربنا قال عليه عبد العبد لان ده اعلى مقام ما ما ما دي للتعظيم يا جماعه الايات كلها ما اوحى ما راى ما يرى طب ليه ربنا ما وصفش هو ربنا يقدر يوصف بس انت ما تقدرش تتخيل انت مش هتقدر تستوعب ربنا ما يوصفش ناس كان النبي عليه الصلاه والسلام نفسه صدره انشق عشان يقدر يطلع الرحله دي ويستحملها انت هتقدر تستحمل الوصف مش هتستوعب فربنا بيجيب ما بتاعه التفخيم عشان انت تعيش بقى مع قلبك مع جلال الموقف فاوحى الى عبده ما اوحى اول مره الرسول صلى الله عليه وسلم يكلم ربنا من غير واسطه جبريل مفيش واسطه بين النبي وبين الله في هذا المقام لقاء الحبيب بالحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم بيكلم الله ربنا قال له ايه من من ضمن ما اوحى به الله الى الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاه يا امه محمد كل العبادات نزلت للنبي في الارض والصلاه النبي طلع لها سبع سماوات عشان ياخدها كل العبادات جبريل نزل بها للنبي والصلاه ده النبي عليه الصلاه والسلام خدها من ربنا مباشره بدون واسطه لان ما فيش واسطه بين العبد وربه كل العبادات يا جماعه انت متخيل لما ربنا يفرض 50 صلاه في الاول ليه لان مقام ربنا يستاهل 50 واكتر ولكن قدره البشر على قد الخمسه فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى الفؤاد اللي هو القلب بس جاي من فائد اللحم لما اللحمه تتحط على النار تتشوي عارفين اللحمه لما تقعد تطشطش على النار لما تقعد تفور على النار وهي بتتشوي لما تقعد تطلع الطرقعات بتاعتها والانتفاضات بتاعتها على النار يعني النبي قلبه خلاص قلبه ملتهب مشتعل قلب النبي عليه السلام بيطلع وينزل من شده هيبه وجلال الموقف ما كذب الفؤاد ما راى انما يا جماعه طلع لمقام حتى سمعت صرير الاقلام سمع صريف الاقلام عليه الصلاه والسلام صريف الاقلام كتاب القدر كتاب القدر هم يكتبوا ان دي هتتجوز وديت لسه وده هيرزق وده هيفتقر وده هيشفى وده هيمرض وده هيموت وده هيتولد والبلد الفلانيه تخسر في الحرب ودي هتنتصر ودي هتقوم فيها دوله اسلاميه ودي لسه ودي ودي صريف الاقلام سمع مقادير الخلق واحكام ربنا على الخلق من فوق سبع سماوات اللي لما هينزل النبي عليه الصلاه والسلام هيلاقيها كلها كلها ما فيش حاجه منها خرجت ابدا عن هيمنه الله ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى انتوا بتشككوا في ايه انتوا بتشككوا مين على ما يرى ده شاف ولسه ياما هيشوف انتوا انتوا ممكن ترجعوا واحد عن الطريق اللي بينتكس ده بينتكس لانه ما شافش لانه ما دقش ولكن اللي شاف كل ده يرجع ازاي ولقد راه نزله اخرى النبي بقى نزل تاني ياه ازاي النبي استحمل انه ينزل نزله نزله اخرى ازاي يستحمل انه يرجع الدنيا تاني ازاي يستحمل انه يكلم البشر بعد ما كلم ربنا ازاي يستحمل انه يعيش في الارض بعد ما دخل جنه المأوى ازاي قلب النبي استحمل عليه الصلاه والسلام النبي جسمه نزل وقلبه فوق نزل بقى يسجد السجده السيده عائشه يتهيألها ان النبي مات مات من طول ما سجد ومن كتر السجود السكون اللي هو فيه عليه الصلاه والسلام لا بقى لقاء ربنا في السجود شيء اخر شيء عظيم رهيب من النبي عليه الصلاه والسلام النبي يا جماعه ولقد راه نزله اخرى نزل تاني لسدره المنتهى عشان يقابل جبريل تاني عشان ينزلوا تاني طب ده المشركين يا رسول الله مكذبين ب... بانك شفته مره يبقى تاني رق... راه نزله اخرى ايوه اصحاب العقيده كده لازم يستحملوا لازم يستحملوا مهما الناس كذبتهم عند سدره المنتهى اللقاء التاني بقى مع سيدنا جبريل عندها جنة المأوى سواء النبي دخل الجنة قبل ما يلقى الله او بعد ما نزل الله اعلم ايا مكان ولكن الاول مع جبريل للسدرة بعد كده لقاء مع الله بعد كده نزل عند السدرة تاني مع جبريل اذ يخشى السدرة ما يخشى المنظر الرهيب ما زاغ البصر وما طغى ما طغى ابن تيمية بيقول ده طغى يعني لم يلتفت قلبه عن الله ولم يلتفت بصره عن الله او عن جلال الله ومشاكل الله النبي عليه السلام ما انساش ربنا مشغول بالله صوره انشغال القلب بالله وسجود القلب تحت عرش الله مزاغ البصر ما بيبصش غير لربنا يامره ان هو يبص ليه عبد عبد اي واحد يا جماعه في تجربه زي ديت هيفلت منه بصره باليقين ولكن النبي عبد عليه الصلاه والسلام لقد راى من ايات ربه الكبرى بعد سوره الطور والتنكيل رهيب الدعوه اللي كان فيها وبعد سوره الذريات اللي جايه في عامل حزن في اشد مراحله وبعد سوره قاف اللي جايه في عامل حزن ومركب الدين بتجدد في الوحل بعد كل دول ربنا قال للنبي انك باعيننا طلعوا سبع سماوات ربنا سبحانه وتعالى النبي استحمل 10 سنين 10 سنين بيستحمل عشان ربنا شوفوا ربنا اداله ايه زي ما ربنا قال لسيدنا موسى لنريك من اياتنا الكبرى ها اذهب الى فرعون عايز تشوف امشي في الطريق عايز تشوف امشي في الطريق عايز تدوق امشي في الطريق يا جماعه اللي هيمشي ياما هيشوف النبي صبر 10 سنين لربنا شوفوا ربنا طلعه فين اصبري لربنا وشوفي هيوريك ايه اصبر لربنا وشوف هيوريك ايه اه يا جماعه لو الايات دي تدخل قلبنا اه اه يا جماعه سوره النجم ديت صناديد الكفر والحجر والشجر سجدوا منها انت القران اثر على قلبك قد ايه سوره الطور اللي قبلها جبير بن مطعم لما سمعها في مسند احمد بيقول فكانما صدع لها قلبي قلبي اتشق نصين منها انت القران شق جدار الغفله اللي حوالين قلبك القران عمل في قلبك ايه ويا جماعه لما الرسول اعلن بيرى ان سوره النجم كانت اول سوره جهر بيها في الدعوه الجاهريه المشركين سجدوا يعني ايه يعني احنا معانا كنز لو خرج الدنيا كلها هتسجد احنا معانا كنز ممكن افريقيا كلها تدخل في رحمه ربنا لو وصلناها لهم احنا معانا كنز ممكن اوروبا وامريكا ممكن بوش وبلير يسجدهم لو سمعوه احنا معانا كنز لما النبي جهر بالمشركين سجدوا مش عايزين نجهر مش عايزين نضحي مش عايزين ندفع عشان الدين ينتشر مش عايزين نقوم بحق ديننا وحق كتابنا علينا اه يا جماعه اه لو الدين ده طلع عليه رجاله تعيش حياتها عشان الكتاب ده يوصل لكل واحد في العالم عشان الكتاب ده الناس تسمعه اول ما النبي جهر بالدعوه الكل سجد والحجر والشجر سجد اه يا جماعه لو نعرف قوه ديننا قد ايه ديننا والقران ده فيه قوه قد ايه نقدر نغير بيها العالم ونغير بيها نفسنا ونغير بيها قلبنا لقد راى من ايات ربه الكبرى لسه ما سجدش حالا اهو مليارات الملائكه ساجده حالا وانا بكلمكم جبريل اهو زي الحمس البالي واسرافيل محن جبهته وحمله العرش بيطوفهم وحمل العرش بيقول سبحانك ما اعظمك حالا اهو ميكائيل ما بيضحكش حالا اهو يا جماعه الكون كله بيسجد حالا اهو مليارات النجوم بتجري بتغرب عشان تسجد تحت عرش الله لسه ما سجدتش طب تعالوا ندخل في الثلث الثاني من الصوره بقى اللي بيتكلم عن ملكوت الله في الارض نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل النبي عليه الصلاه والسلام نزل حبيب الله عليه الصلاه والسلام عشان ينزل للدنيا عشان يعلم الدنيا كلها يعلم الدنيا كلها انشغال القلب بالله هنتكلم في الثلث الثاني من اول افرايتم اللات والعزى شايفين النبي نازل بيقول ايه افرايتم اللات والعزى ومناه اول مره يعلن باسماء الالهه بالمنظر ده ده دول الهه كبيره حاجات يعني ايه عظمه يعني مش اي حاجه ولها مقامات وبيتصرف عليها ملايين في جزيره العرب النبي بيجهر لاول مره بقى بالاسم بيجهر بالاسماء وب... و... وتحدي رهيب افرايتم اللات والعزى تعالوا هنا شوفوا السخريه ومناه الثالثه الاخرى ومناه الثالثه دي كمان بتاعتهم تعالى حبيبي انت وهو الاكم الذكر وله الانثى لا لا لا لا تلك اذا قسمه ضيزه لا لا لا ده اسم عوجه خالص حتى كلمه ضيزه غريبه جدا لانهم اصلا غراب يعني يعني يعني هو النبي بيتكلم كده ليه النبي ما بيتكلمش كده معاهم قبل كده ايوه يا جماعه زي سيدنا موسى ما كان بيتكلم مع ربنا ودخل على فرعون فرعون بيقول انا ربكم الاعلى ربكم الاعلى مين امال اللي كنت بكلمه مين سبحانه وتعالى الرسول طه نزل من فوق لقى شويه حشرات بتطوف حوالين حجاره يخاف من مين ويرهب مين لو قلوبنا اتشحنت باليقين افرايتم امريكا واسلحتها واسرائيل وترسانتها وروسيا الثالثه الاخرى مين دول اصلا في ملكوت الله وفي قدره الله اه لو اليقين دخل في قلوبنا اه اه لو شلنا الدين ده وقلوبنا وقلوبنا حملت معاني الدين ده تلك اذا قسمه ضيزى ان هي الا اسماء سميتموها الرسول صلى الله عليه وسلم نازل عليه الصلاه والسلام ملكوت التلت الثاني يا جماعه هيمنه الله على ملكوت الارض لو انت سمعت لو انت شفت الملائكه وهي بت... ربنا بي... بيامرها انها تكتب مقادير العباد والصحف نازله في وال... والارزاق بتوزع وشفت اخر اليوم اللي دخلوا المستشفيات وجالهم مرض واللي خرجوا اتشافوا واللي نزلوا تحت التراب واجالهم خلص واللي اتولدوا واللي ارصدتهم زادت واللي نزلت وشفت اللي مكتوب في الصحف اللي نزلت هتذهل قلبك هينتفض ازاي ده مفيش حرف غير اللي هنا ازاي ازاي ربنا هو ربنا مهيمن على كل الدرجه دي مفيش حد خد ثانيه في عمره ما حدش خد شيلن فوق رزقه ما حدش خد لحظه فوق اجله عشان كده سيدنا يعقوب لما خده منه يوسف ما جريش يدور عليه انما هتف والله المستعان عشان كده ابراهيم لما النمرود تحدى قال له ربي الذي يحيي ويميت عشان كده يوسف لما الملك بعت له قال ارجع الى ربك ليه عارفين ان كلها من فوق عارفين هيمنه الله قد ايه الله مهيمن على مقدرات كل شيء في الارض الاحداث الاقتصاديه الدول اللي بتطلع واللي بتنزل الحروب العالميه كل دي تحت هيمنه الله قبل الانسان ما تمنى آه ربنا بيقول هو هو امريكا فاكره ان بامانيها هتفرض العلماء على العالم ولا روسيا فاكره انها تاخد الشيشان بامانيها ولا اليهود فاكرين ان هم ياخدوا المسجد الاقصى بامانيهم ام للانسان ما تمنى فلله الاخره والاولى التلت الثاني بيقول ايه أفرأيتم اللات والعزى أول حاجة الأصنام دي ما بتملكلكوش أي شيء فوقهم فوقهم الأوثان دي ما بتملكش أي شيء كل اللي أنتوا بتعبدوه كل اللي أنتوا بتخافوا منه من دون الله كل اللي أنتوا طمعانين واقفين على بابه من دون الله أصحاب المراكز مش هيعملوا لكم حاجة الأصنام مش هتعمل حاجة وبعد كده إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى ربنا بيقول الإنسان ما يملكش ليكوا أي شيء البشر والحكام والوزراء والدول العظمى ما تملكش ليكوا اي شيء اللي بيقول امريكا بتملك 99% من اوراق القضيه وربنا بيملك 1% بقى ال1% هو اللي في ايد ربنا بقى امريكا 99 وربنا واحد ام للانسان ما تمنى فلله الاخره والاولى البشر ما بيملكوش للبشر اي شيء في مقدرات الارض وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء للي يريد ويرضى باللي يريده مش اي حد ينطق ومش في اي حاجه ينطق يعني ربنا بيقول ولا الملائكه تملك لكم اي شيء يعني يا رب يعني يا رب الاصنام ما بتملك لناش اي شيء اه وال- والبشر ما بيملكلناش اي شيء اه والملائكه ما بتملكلناش اي شيء اه امال مين اللي بيملك ولله ما في السماوات وما في الارض فلله الاخره والاولى مقدرات البشر كلها بايد ربنا ربنا بيقول ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ماشيين ورا الهوى طب ما الهدى اهو ولقد جاءهم ربهم الهدى طب بعد ما مشوا ورا الهوى بعد ما اتبعوا هواهم بعد ما اتبعوا هواهم ها ام للانسان ما تمنى كلمه الموريه عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم من اتبع العاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني نفس ترتيبه الايتين ات- اتبعوا نفسهم هوا العاجز اللي ما بيقومش ليل ولا بيصوم ولا بيعتبر ولا ولا بيجتهد ولا بيذكر ربنا ليل نهار وعايز ربنا يصطفيه ويختاره يختارك ليه الملتزم اللي عايش في الوهم ونايم ما بيعملش حاجه بتتبع نفسك هواه وتتمنى على الله الاماني ليه العاصي اللي قاعد يعصي ربنا ليل نهار وان شاء الله ربنا يغفر لي تتبع نفسك هواه وتتمنى على الله الاماني ليه اهل الباطل اللي بيتبعوا هواهم وعايزين ينتصروا على الاسلام ده تمنوا على الله الاماني ليه امال نعمل ايه نوصل ازاي بالمجهود اتعبوا اجتهدوا ابذلهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم يبقى اللي مش هيجاهدوا هيفضلوا ضلال هيفضلوا تايهين هيفضلوا محرومين مش هيرتاحوا ابدا مش هيوصلوا ابدا مش هيتهنوا ابدا مش هيفوزوا بالوصول الى الله ابدا طول ما هم مش عايزين يتعبوا عشان ربنا سبحانه وتعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا اللي اختار الدنيا على ربنا ذلك مبلغهم من العلم جهلة مش عارفين حاجة مش فاهمين أي حاجة زي واحد بالظبط في المنصورة راح سافر المحلة حسبها نهاية الدنيا قاعد يتكلم على المحلة والمنصورة إن دول الكرة الأرضية يا ابني ده لسه 6 مليون مدينة في الدنيا على الكرة الأرضية أنت مش عارف حاجة هو بيتكلم عن أفق الضيق ومتقال إن هو فاهم كل حاجة وعارف كل حاجة ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ربنا بيهدد العاصي وبيراقب الطائع بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ليجزي لله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين احسنوا بما ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره واسع المغفره مجرد ان اللمم الصغير ده اهو ربنا يغفره ده كده واسع المغفره ولمم مين ويجزي الذين احسنوا يعني لمم المحسنين مجرد ان ربنا يغفر يبقى ربنا واسع المغفره سبحانه وتعالى امال لمم المسيئين اللي امثالنا بقى يا جماعه امال لمم المسيئين التلت التالت من الصوره انا عايز اقول لك لسه قلبك ما سجدش حالا اهو مقدرات اقتصاد الدول كلها في ايد ربنا حالا اهو صندوق النقد الدولي في ايد ربنا حالا اهو معدلات البورصه اللي بتتقفل وتتفتح عليها بايد ربنا حالا اهو مقدرات الارض هيحصل حرب ولا مش هيحصل بايد ربنا لسه ما سجدتيش طب خد التلت التالت من الصوره بقى التلت التالت من الصوره التلت التالت من السورة بيتكلم عن هيمنة الله سبحانه وتعالى على مقدرات حياتك انت وحياتك انت أفرأيت الذي تولى اللي بعد عن ربنا وأعطى قليلا وأكدى أعطى قليل ربنا ربنا يعطى قليل ربنا ربنا اللي خلقك واداك كل حاجة يعطى قليل وأكدى يعني ايه أكدى يا جماعة لما واحد يجي يحفر بير يلاقي حجرة في طريقه ما يعرفش يشقها يقوم سايبه وماشي يعني بعد ما مشي شوية في الطريق رجع تاني أول ما قابلتها عقبة رجعت أول ما حد تاني اتريق عليه رجع اول ما لقى الطريق صعب رجع اول ما شهواته غلبته رجع ليه اهيك بتتكلم على المنتكس اللي انتكس اللي ساب الطريق اكدت ليه رجعت لما قابلتك عقبه ليه الارض لما تتباطأ في الانبات تتسمى ارض ايه فيها ارض فيها كداء ارض متباطئه انت متباطئ ليه متباطئه في الطريق ليه شوف ايه اللي بايد ربنا في مصيرك عنده علم الغيب فهو يرى انت مصيرك قدرك بايد ربنا انت ما تعرفش قدرك ربنا هيكتب عليك في ايه وكتب عليك في ايه ام ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى مقاييس الحساب اللي انت هتتحاسب بيها شكلها ايه الا تزر وازره وزر اخرى محدش هياخد منك سيئه يوم القيامه وان ليس للانسان الا ما سعى محدش هيديك حسنه من معاه يوم القيامه وان سعيه سوف يرى ربنا هيرى كل اللي انت عملته عشانه سبحانه وتعالى ثم يجزاه الجزاء الاوفى يبقى حسابك بايد ربنا يجزاه هتاخد اللي انت عملته بالظبط الجزاء الاوفى هتوفى حسناتك وسيئاتك ان لم يغفر الله وان الى ربك المنتهى اي طريق هتمشي في نهايه ربنا امشي في طريق الغنى في طريق التمثيل في طريق الفساد في طريق الضلال في طريق الهدايه في طريق الدعوه اخر كل طريق لقاء الله ويسالك انت مشيت في الطريق ليه وانه هو اضحك وابكى يبقى ربنا في الايات اللي فاتت قال لك انت اخرتك بايدي انت حسابك بايدي انت مصيرك بايدي انت قدرك بايدي وانه هو اضحك وابكى انت قلبك بايدي مشاعرك بايدي اقدر افرحك واقدر احزنك اقدر اسعد قلبك واقدر اسيبك في كمد وانه هو امات واحيا انت روحك بايدي زي الكهرباء تدخل في التلفزيون تلاقي ناس بتتنطط والوان وطيارات تتسحب يبقى حته حديده انت الروح تدخل فيك تطلع وتنزل وغضب ورضا وفرح وعباده تتسحب منك تبقى حته لحمه متعفنه تحت التراب وانه امات واحيا روحك بايدي وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى خلقك بايدي من وانت لسه نطفه خلق عضو عضو فيك في ايدي الممثل المغنيه الفاجره اللي لما سالوها على عمليات التجميل اللي عملت لها قالت لهم واعمل ايه في ربكم اذا كان ما بيعرفش يخلق استغفر الله العظيم عليها من الله ما تستحقه يبقى انت خلقك بايدي كان ممكن خليه واحده تبوظ وانت علقه كنت تضيع وان عليه النشأة الأخرى بعثك بإيدي وأنه هو أغنى وأقنى رزقك بإيدي أغنى أقنى ده يعني بقى الإنسان عنده مقتنيات عربية وعمارة وأرض يعني فوق الغنى كمان رزقك بإيدي وأنه هو رب الشعر الشعر أكبر من الشمس خمسين مرة لو ربنا سلطها على الأرض بحرها ولهبها تولع الأرض كلها ربنا بيقول نجوم السماء بإيدي أقدر أنزلها وأنه أهلك عادا الأولى عقوبة كل عاصي بإيدي وثمود فما فما ابقى انتهت قصتهم وقوم نوح من قبل والمؤتفكه اهوى المؤتفكه اللي هي قوم لوط الافك اللي هو القلب لما ربنا قلبهم وخسف بيهم فغشاها ما غش من الحجاره والرجم بالسماء والنار فباي الاء ربك تتمارى لسه بتشك ليه لسه بتكدي ليه لسه بتعطي قليل ليه ليه وانت روحك بايده ورزقك بايده وجوازك بايده واجلك بايده واخرتك بايده وحسابك بايده وقدرك بايده وخلقك بايده وعقوبه ذنوبك بايده وكل شيء في حياتك بايده ازاي لسه ما سجدتش كل ده ولسه مش هتسجد حالا اهو انت قاعد رزق بكره بايده حالا اهو صحه كل جزء في جسمك بايده يا جماعه عايزين نعرف عايزين واحنا بنسجد نعيش مع ربنا هذا نذير صرخه من النظر الاولى ازفت الازفه الازفه اللي هي الحاجه اللي جايه بسرعه رهيبه زي الستوب واتش اللي قاعد يهدد تنازلي تنازلي تنازلي فجاه صفر كل حاجه في الكون تنفجر ليس لها من دون الله كاشفه مين اللي هيقدر يبعد مين اللي هيقدر يبعد الساعه والسماوات بتقع غير ربنا افمن هذا الحديث تعجبون الكلام ده كله هيمنه الله على الكون ده كله لسه بتعجبه وتضحكون ولا تبكون ما بتعيطش على ذنوبك ما بتعيطيش على الغفله اللي انت فيها ما بتعيطش على اللحظه اللي هتقف بين ايدين الملك الجليل فيها وانتم سامدون السمود ده كلمه جابت رد فعلهم تجاه القران واحد معناه الغناء واحد قاعد يغني ويطبل ويلعب يعني تفاهه وسفاهه من معاني الصمود الغباء واحد غبي مش عايز يفهم من معاني الصمود التحير واحد قاعد يسمع يا ترى هو صح ولا غلط لغايه ما تيجي الازفه تاخده واحد قاعد مبهوت مبهوت ومش عارف يعمل ايه ولا يرد ازاي ولا يحارب ازاي ولا يتصرف ازاي فاسجدوا لله قوم اسجد انت لسه ما سجدتيش الصوره بدات بالسجود والنجم اذا هوى وانتهت بالسجود المشركين قاموا سجدوا الحجر والشجر والجن والانس والصحابه والمشركين وابو جهل وابو لهب قاموا سجدوا لربنا سبحانه وتعالى فاسجدوا لله واعبدوا الصوره دي يا جماعه بتتكلم عن السجود وبتتكلم عن عباده السجود العظيمه ازاي نسجد لربنا اظن الوقت عرفت ليه الشمس بتجري عشان تسجد عرفت هيمنه ربنا قد ايه ليه النبي كان بيهوي ساجدا عليه الصلاه والسلام ما صدق الباب يتفتح وبيجري على مولاه مشتاق للقاء حبيبه والباب اتفتح عايز قلبه يعرج للسماء السبعه تحت العرش والباب اتفتح والبراق بتاعنا هو السجود يا جماعه البراق بتاعنا اللي هيعرج بقلوبنا الى الى عرش الله هو السجود يا جماعه عرفتوا ليه سوره النجم سوره بتعلمك فن السجود هتسجد سجدت ولا لسه يا ترى السجده اللي هتسجدها الليله في القيام الليل هيبقى طعمها ايه وشكلها ايه يا ترى يا جماعه هنعرف نسجد بعد كده ولا لا يبقى عرفتوا السجود هنعمل ايه في السجود الصوره 3 3 انا عايزك وانت ساجد اول مره اسجد واعيش مع صوره النجم في السجود كان في الحرم المدني بعد ما قعدت اقرا فيها في مكتبه الحرم المدني وقمت اصلي ركعتين اطبق صوره النجم في السجود بتاعها اول حاجه تعيش معاها في السجود ملكوت ربنا في السماوات افتكر ابواب السماء والهيمنه افتكر ال 400 مليار مجره افتكر منظر جبريل افتكر المليارات الملائكه في السماوات السبعه افتكر البيت المعمور افتكر جبريل كان حلس الباري افتكر سدره المنتهى افتكر حملة العرش حجاب النور عرش الله الملك اللي بيكتب بيقول سبحانك اسرافيل ميكائيل افتكرت علو الله وهيمنته في السماء التلت التاني بقى في السجده هيمنه الله في ملكوت الارض افتكروا ان احداث الاقتصاديه والحربيه والعسكريه كلها بايد ربنا ومقدرات امور الارض بايد ربنا بعد كده افتكر بقى مقدرات ربنا وهيمنه ربنا على حياتك افتكر اللي انت سجداله ده هو اللي بايده جوازك ورزقك وانجابك ورزقك واجلك وروحك وحسابك افتكر ان اللي انت ساجد له ده هو افتكر ايه ايه ايه ايه هو اللي بايده سعادتك وقلبك واجلك وروحك وخلقك وكل شيء فباي الاء ربك تتمارى لسه بنتمارى لسه ما سجدناش لسه ما قمناش لسه ما فوقناش يا جماعه السجود السجود ده المعرك بتاعنا عايزين الليله ان شاء الله نقوم بصوره النجم باذن الله سبحانه وتعالى ونطبق المعاني اللي فيها في السجود عايزين كل ما نيجي نجدد معاني السجود في قلبنا نسمع سوره النجم ونقرا سوره النجم ونشوف حاجه في سوره النجم نسمعها في شرح سوره النجم نسمعها مره واثنين وثلاثه الكلام ده يا جماعه عايز يتسمع تاني يتسمع تاني نجيبه من على الموقع ونسمع تاني ليه عشان السجود عشان معرج القلوب عشان لقاء الحبيب عشان اعظم فتح في حياتنا العباده اللي ذكرت مرتين في سوره الفتح اللي ربنا بيذكر اسباب فتحه على عبده فيها عباده السجود تراهم ركعا سجدا وسيماهم في وجوههم من اثر السجود السجود ده سر فتح حياتنا هنسجد ازاي وهنتعلم السجود ازاي سوره النجم بتقول لك خليك نجم امتى هتبقى نجم لما تنور للناس وانت قلبك مشغول بالله ازاي لما تسجد صح لما تقرا القران صح لما تتعلم دين ربنا سبحانه وتعالى صح وصلنا للتوصيات يا اخواني ان شاء الله اول توصيه سجده الليله هنسجد لربنا ازاي الاسبوع ده عايزين نعيش مع السجود على قد ما نقدر ان شاء الله التوصيه الثانيه قيام الليل يا جماعه قيام الليل عايزين نقوم الليله بالصوره دي ان شاء الله ونعيش معاها وتشربها قلوبنا عايزين نعيش معاها طول الاسبوع طول الاسبوع باذن الله سبحانه وتعالى ونسمع شرحها تاني ونقرا تفسيرها ونعيش بقلوبنا مع اعظم سجده سجدها الرسول فوق سدره المنتهى عليه الصلاه والسلام يا جماعه المعراج اللي اتكلمنا عنه في الصوره كان بالليل ليه بالليل لان الليل ده الوقت اللي النبي كان بيقف فيه بين ايدين ربنا كل الناس نايمه هو قايم ده وقت الفتوحات عايز تعرف مستقبلك في الدعوه شوف ليلك شكله ايه اي طيار اسلامي عايز يعرف مستقبله يشوف ليله شكله ايه الليل ده وقت الفتوحات يا جماعه ماذا انزل الليله من الخزائن يا ترى الليله هيتنزل من الخزائن ايه قيام الليل يا جماعه لان الفتح كله بالليل بعد كده يا اخواني الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم اظن دي صوره تزلزل القلب في مقام الرسول الوحيد اللي شاف جبريل على صورته الوحيد اللي طلع في وسيله المنتهى الوحيد اللي كان بينه وبين عرش الله وحجاب النور قاب قوسين او ادنى الوحيد اللي ربنا قال عليه فاوحى الى عبده ما اوحى في المقام ده شفتوا مقامه قد ايه الاسبوع ده وطول حياتنا نصلي على رسول الله قولوا عليه الصلاه والسلام قولوا عليه الصلاه والسلام باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله بكره باذن الله رحله العمره اللي كلمتكم عليها من اسابيع بكره ان شاء الله الافواج بتاعتها ان شاء الله كلها هتطلع يعني تباعا على ثلاث افواج باذن الله سبحانه وتعالى يعني من اول بعد الظهر كده لغايه يعني 2 بالليل بكره ان شاء الله فيعني يعني طبعا مبروك لكل واحد هيطلع ان شاء الله وعايزين يا جماعه ان شاء الله باذن الله كل الشباب اللي هيمتحنوا يستعدوا من الوقت انهم يطلعوا في الصيف يا جماعه فكره العمره زي ما قلت لكم قبل كده دي بيئه التغيير الواحد والله كان مقهور على بيئه المعاصر اللي الشباب عايشين فيها لدرجه لغايه ما ربنا يعني قذف في صيف طب ما أهو، طب ما بيئه الحرم اهو فلان اللي كان بيشرب مخدرات اهو شوف حاله بقى ايه وفلان اللي كان والعياذ بالله بيقع في الزنا شوف حاله بقى ايه وفلان وفلان شوفوا بقى ايه في الدعوه وفي الدين وفي الهدايه وفي العباده بفضل الله سبحانه وتعالى ده فتح لو تستاهله هتتفتح لك لو تستاهليه يتفتح لك استعدوا يا جماعه من الوقت ان كل الناس تطلع عمره لبيت الله الحرام وكل واحد يطلع اولاده عمره في الصيف عشان ربنا يهديهم 3 4000 جنيه تدفعهم لابنك ويرجع لك منور من الوقت اتصلوا بشركات السياحه واتفقوا معاهم قال لك اربعه ماشي خمسه ماشي سته ماشي على قد ما تقدر ما انتش قادر يبقى بواخر ما انتش قادر يبقى طب يا جماعه على قد ما نقدر انما دي بيئه انقاذ شباب امه محمد في الوقت الرهيب ده باذن الله سبحانه وتعالى عشان كده الجمعه الجايه يعني ان ربنا اذن وفتح لنا الباب وطلعنا ان شاء الله يبقى مش هبقى معاكم ان شاء الله الاسبوع الجاي إيه إيه ان ما كانش بقى فيعني يعني الله المستعان ولكن باذن الله دايما مع طاعه ربنا لو ما اناش معاكم هبقى ان شاء الله بدعي لكم في الحرم باذن الله سبحانه وتعالى يا بدعوكم يا بدعي لكم هو ده ان شاء الله العلاقه اللي بيننا اجتمع عليه وافترق عليه باذن الله سبحانه وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبه ترضيك اللهم احسن سجودنا بين يديك اللهم احسن سجودنا بين يديك اللهم احسن وقوفنا بين يديك اللهم اجعلنا لك قوامين يا رب يا رب اعنا على قيام الليل يا رب افتح على قلوبنا يا رب زك نفوسنا انر قلوبنا يا رب املا قلوبنا نورا يا رب اصلحنا يا رب يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وصدورنا وجلاء همومنا وذهب أحزاننا وهمومنا يا رب استخدمنا ولا تستبدلنا يا رب يا رب يسر لنا سبيلنا إلى بيتك الحرام يا رب يسر سبيل شباب أمة محمد إلى بيتك الحرام يا رب يا سهد عبادك انزل هدايتك على عبادك اللهم اهد اهل مصر واهل المغرب واهل الشام واهل العراق واهل الخليج اللهم اهد اهل الحجاز اللهم اهد امه حبيبك اللهم ردها الى دينك ردا جميلا يا رب يا رب يا رب ارزقنا حسن السجود بين يديك يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته